أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى آتاه الله اليقين إن شاء الله في تكملة موضوع آه، مقدمة في آه، التوحيد آخر مرة آه، اتكلمت عن موضوع حقوق الله تبارك وتعالى على خلقه النهاردة نتكلم بإيجاز شديد عن موضوع الغرض من خلق الإنسان والغرض من حياة الإنسان ربنا تبارك وتعالى آه، حدد لنا أكتر من آه، سبب للخلق فمنها آه، البلاء زي ما ربنا تبارك وتعالى قال لنا في سورة الملك آه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور البلاء بمعنى تغير الأحوال على الشخص بما يؤدي إلى تنميته وبما يؤدي إلى عودته لرحاب الله سبحانه وتعالى أيضا الله سبحانه وتعالى عرف لنا الخلافة وقال لنا في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ف... عفوا فموضوع الخلافة أو وظيفة الخلافة تعتبر من أسباب الخلق أيضا ربنا تبارك وتعالى من أسباب الخلق أنه قال في سورة الزاريات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يبقى ربنا تبارك وتعالى خلقنا للعبادة الكاملة له والعبادة على رأس هذه العبادة أو أول عنصر من هذه العبادة الاعتراف والتسليم الاعتراف لله تبارك وتعالى بربوبيته وألوهيته وصفاته والتسليم لإرادة التسليم الكامل لإرادة الله تبارك وتعالى في جميع الأوامر والنواهي كما جاءت في رسالة الإسلام طيب دلوقتي لو عايزين نشوف ال ال كل هذه الوظائف ايه المحصلة النهائية بتاعتها او ما هي المتطلبات علشان نقدر ن- نؤدي هذه الوظائف هنلاقي ان رسولنا صلى الله عليه وسلم في احاديث كتير جدا آه، بتتناول هذه الموضوع ولكن انا هنقف عند مبدأ واحد اللي هو ان احنا نجعل هذه الدنيا هي مزرعة الاخرة ربنا تبارك وتعالى بيقول لنا وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك. يبقى المحصله النهائيه هي اعداد النفس للقاء الله وللحياه الاخره. طيب ايه هي الع... ايه هو الذي سيعد؟ ايه هو الشيء اللي هينمو؟ ايه هو الشيء اللي مطلوب؟ ايه هو المحصله النهائيه لحياه الانسان هي كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مكارم الاخلاق المؤديه الى الانقياد التام لاراده الله تبارك وتعالى عن حب وعن خشيه وعن خوف من قدره الله تبارك وتعالى فالمحصله النهائيه لحياتك او ما يجب ان ينمو في هذه الحياه زي ما كان في نمو في رحم الأم عشان تقدر تناسب الحياة بعد الحياة في المرحلة اللي بعديها وهي الحياة الدنيا يبقى في الحياة الدنيا لابد من نمو مكارم الأخلاق اللي بتؤدي إلى القبول من الله سبحانه وتعالى والدخول في رحمته في الدنيا والآخرة هنا عايزين نفرق ما بين حاجتين أساسيتين إيه هي مكارم الأخلاق وإيه هو الفرق بينها وبين الآداب الآداب هي عبارة عن سلوكيات السلوكيات دي ممكن تكون مكتسبة وممكن تكتسب بسرعة شديدة جدا يعني أكتر آه، اللي ممكن نقول عليها الاتيكيت يعني ممكن جدا انك تروح لأي مكتبة وتقول والله أنا عايز أشوف الاتيكيت للتعامل مع فئة معينة او ان انا عايز أتك- اشوف مثلا الاتيكيت بتاع الاكل او ال- ال- ازاي الناس بتاكل الناس كذا مثلا آه، ازاي آه، بيتعاملوا بطريقة معينة وما الى ذلك ومن الممكن جدا انها تكون عادات اجتماعية ومن الممكن جدا الحصول عليها فبنلاقي مثلا ان آه، في ناس كتير جدا يتمتعوا بما يس- يعني بما يبدو من السلوكيات انها آه، سلوكيات مؤدبة ولكن في حقيقة الأمر هو مش بالضرورة إن هو يكون إنسان جيد أو هو إنسان ي- على خلق يعني بنلاقي إن أكتر الناس اللي سببت مصايب للإنسانية على مر التاريخ آه، معظمهم بيتمتعوا ب- بما يسمى بالاتيكيت مثلا دبلوماسيين آه، رجال دولة رجال اجتماع وما إلى ذلك فربنا تبارك وتعالى بيحذرنا من الخلط ما بين الأخلاق وما بين الآداب وربنا في سورة البقرة بيقول لنا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام يبقى ممكن جدا الكلام يكون مزوق زي ما احنا بنقول عليه الكلام يكون مزوق الكلام اللي انت تحب تسمعه من غيرك ولكن في نفس الوقت القلب والعياذ بالله قلب عدو وهو ألد الخصام وهذا الشخص إذا جات له الفرصة فلن يتردد في إنه والعياذ بالله إنه يسبب الضرر للنف... لل- لل- للي قدامه ولغيره آه، مكارم الأخلاق إيه هي مكارم الأخلاق؟ ما دام احنا بنتكلم على الأخلاق يبقى بنتكلم على شيء بيخلق بيخلق يعني معناها شيء بيتكون على مراحل فالأخلاق اللي اللي هي الرسالة بتسعى إليها اللي هي الملكات اللي بتتخلق في النفس الإنسانية زي الرحمة زي الصبر زي الحلم كل دي ملكات بتتولد وتت... وتنمو وتكبر في الإنسان بحيث إن هو يبتدي من نقطة وتتطور إلى مراحل معينة حتى يصل إلى إنه يصبح في درجة إن شاء الله تمكنه من تحقيق الهدف من الحياة فعايزين نشوف كيف يتم تطوير مكارم الأخلاق إزاي بتتم عملية تطوير مكارم الأخلاق فأول حاجة بنشوفها أو أول ما بنبتدي بنبتدي بالفطرة وإيه هي الفطرة؟ الفطرة الإنسانية اللي هي الطبيعة الإنسانية طيب لو حبينا ن- نقولها كده في كلمتين إيه هي الطبيعة الإنسانية؟ هي حب النفس والأنانية المطلقة وحب البقاء والخلود يعني كل إنسان لو سألته مين هو نمرة واحد عندك هيقول لك أنا وانت تحب تلاقي كل تصرفاتك وكل آه، افعالك بانك ايه هتعيش ابدا يعني ابد الابدين وتتمنى ان تعيش ابد الابدين وتتمنى ان ان كل حياتك آه، هي دي الحياه وهو- وده نهايه ال- المطاف والانانيه والمفرطه طيب عايزين نشوف عمليه التطوير بقى بتتم ازاي يبقى اول حاجه اول ماده وفي هذه ال- ال- المرحلة اللي هي الفطرة الطبيعية اللي خلقها ربنا الفطرة الطبيعية ديت اللي هي بت- بتساعد الإنسان في الأول على إنه يواجه ظروف الحياة ويواجه متطلبات الحياة ولكن الفطرة دي إلى حد كبير جدا بتشبه الطبيعة الحيوانية عفوا أنا لا أخ... يعني أنا ما بقولش إن الإنسان حيوان ولكن أنا بتكلم على طبيعة سلوكيات فلما بتيجي الفطرة ديت اللي هي بتتمتع بالأنانية وبتتمتع بحب النفس وحب البقاء إذا بدأت تتفاعل وتفهم وتعمل بمنهج الله تبارك وتعالى بيتم عملية نتيجة هذا التزاوج بيجي وليد جديد يبقى الفطرة الإنسانية زائد الإيمان بمنهج الله والعمل به بيتولد عن هذا وليد جديد ايه هو الوليد ده الوليد ده اسمه الضمير والضمير معناه ان الانسان بدا يدرك ان له حقوق وعليه واجبات فرضها الله سبحانه وتعالى عليه او بمعنى اخر انه مش هو ان كل ما في الكون المفروض ان هو مخلوق عشان يخدمه هو واللي بيحدد المصالح واللي بيحدد الحلال والحرام واللي بيحدد الكويس والوحش هي مصلحته الشخصية ولكن الضمير بيبتدي يقول له انت لك حقوق وعليك واجبات ويجي على قائمة هذه الحقوق وهذه الواجبات حقوق الله تبارك وتعالى عليك يبقى بتتناقل هنا عليك بقى انك تفتح افاقك وتعرف ان ليك ربنا تبارك وتعالى جعل لك حقوق ولكن في نفس الوقت عليك واجبات طيب الضمير اذا الضمير وصلنا الى هذه الدرجة الضمير مازال بيعمل اذا فضل يتفاعل ويعمل ويؤمن بمنهج الله تبارك وتعالى بيتولد ايه بيتولد منه العمل الصالح العمل الصالح اللي يرضى الله سبحانه وتعالى عنه وايه هو العمل الصالح عايزين نبص للعمل الصالح على انه عملة عمر العملة ديت ما هتكون سليمة ولا هيكون لها صفة ولا هيكون لها شرعية إلا إذا كان لها وجهين الوجه الأول هو الأمر بالمعروف والوجه الثاني هو النهي عن المنكر وفق أحكام الرسالة اللي, اللي هي موضحة ومثبتة في القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام والأمر بالمعروف بيكون بالنسبة للنفس أنك تأمر نفسك وتنهاها تأمرها بالمعروف وتنهى عن المنكر بالنسبة لنفسك وبالنسبة لأهلك وبالنسبة للأمة كافة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ده اللي علمه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم طيب العمل الصالح زي ما قلنا هو عمل مضمونه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن في ناس يعني بتقول لك ناخد الجزء الأولاني أسهل اللي هو الأمر بالمعروف أو عمل الخير طيب والنهي عن المنكر مين اللي هيقوم بيه؟ خلي حد تاني يقوم بيه لا ده في حد ذاته فساد فلا بد ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون في عمليه احلال انت بتحل المعروف محل المنكر انت مش بتعمل معروف وتترك المنكر لا انت بتحل المعروف محل المنكر طب ليه نحل المعروف ومحل المنكر لسبب واحد والقاعده اساسيه موجوده في كل مناهج الدعوه وموجوده من يوم ما خلق ربنا ادم وحواء إذا رضى الحق ورضى المعروف أن يتعايش مع المنكر ويتعايش مع الحرام فلن يرضى المنكر ولن يرضى الحرام أن يتعايش مع الحق مش ممكن يرضى يتعايش معاه لابد أنه يتخلص منه بصورة من الصور فالآمر بالمعروف لابد أنه يعرف أنه هو بيقوم بعملية إحلال بي بي بي المعروف يحل محل المنكر الوضوء لما احنا بنتوضى للصلاة احنا بنعمل ايه احنا بنحل احنا بنشيل خبايس موجودة في جسدنا وفي وجوهنا وفي ايدينا وفي رجلنا و... وكما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي المنكر وبنحلها بشيء معروف ان هو طيب عمل طيب وما الى ذلك وكذلك في كل الاعمال اللي بنقوم بيها وفق احكام القرآن والسنة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر طيب هل لها شروط معينة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو العمل الصالح أيوة أول حاجة لابد أن النية تكون كاملة لإرضاء الله تبارك وتعالى في كل هذه الأعمال يعني العمل لا يصبح عمل صالح إلا إذا, لا إذا لم تتوافر فيه النية كاملة مية في المية لإرضاء الله سبحانه وتعالى الحاجة التانية أنه لازم يكون هذا العمل وفق أحكام الحلال والحرام في القرآن والسنة النبوية الشريفة المطهرة واحد ما يقدرش يروح يعمل يسرق بنك ويقول لك والله أنا هاخد الفلوس دي أروح أصرف بيها على أيتام ده ما يعتبرش عمل صالح لأن أنت سرقت يبقى لابد إن هنا وأديت حرام فمش ممكن إن الطيب يطلع من خبيث العنصر الثالث اللي لازم يتوفر في العمل الصالح هو ان في كل المراحل وانت بتعمل هذا العمل لابد وان يكون القلب متعلق بالرجاء بالرجاء في الله تبارك وتعالى انه يجعل هذا العمل عمل موفق وإن ربنا تبارك وتعالى لما تنتهي من هذا العمل هيتقبله منك كعمل صالح يعني كتير جدا بنعمل أعمال وبيغفل عن ذكرنا وعن ذهننا إيه موقف الله تبارك وتعالى من هذا العمل هل الله سبحانه وتعالى قبل هذا العمل أم لم يقبله لابد من ان احنا نصل لمرحلة الرجاء في كل ما نفعل وكل ما نقول ونتمنى على الله سبحانه وتعالى ان يقبل هذا العمل طيب العمل الصالح بدينا نعمل دلوقتي بدأ عندنا يبقى احنا بدينا بالفطرة ودخلنا على الضمير ولما بدأ الضمير يتفاعل مع المنهج وصلنا للعمل الصالح طيب العمل الصالح هيوصلنا إذا بدأ العمل الصالح يتفاعل من المستوى الجديد دهوت أو من المرحلة الجديدة دي مع المنهج أيضا مع الإيمان بالمنهج ومع العمل بالمنهج أنا هنا بركز جدا على كلمة الإيمان والعمل بالمنهج ليه؟ لأن الإيمان السليم يدفع للعمل والعمل السليم يدفع لزيادة الإيمان لأن آخر حاجة يعملها البني آدم اللي بيعمل في سبيل الله إنه يسأل يا ترى العمل اللي أنا قمت بيه ده كان ممكن يكون أفضل كان ممكن يكون أحسن هل آه في طريقة أفضل لأديه فيعمل إيه يقوم راجع تاني يدور على الإيمان كيف أحسن هذا العمل هذا لما تزيد لما تحاول تصل في الإيمان إلى درجة أعلى كيف أحسن هذا العمل هتلاقي أن العمل بدأ يتحسن وتخش في دايرة التحسين الكامل والعلاقة الكاملة ما بين الإيمان والعمل بمنهج الله تبارك وتعالى يبقى العمل الصالح دلوقتي مع الإيمان والعمل بمنهج الله هيولد إيه؟ هيولد لنا مكارم الأخلاق وإيه هي مكارم الأخلاق زي ما قلت في الأول هي عبارة عن ملكات عبارة عن صفات بتتخلق ومن هنا تيجي الأخلاق بتتخلق في داخل النفس الإنسانية وتنمو في النفس الإنسانية وتتحكم في سلوكيات الإنسان بحيث أنه يصل إلى التلقائية إن هو خلاص أصبحت مكارم الأخلاق جزء من تكويناته لأنها أصبحت نبعة من ذاته ونبعة من داخله طيب مكارم الأخلاق بقى اللي احنا كلنا بندور عليها ديت واللي الكل بيسعى إليها والغرض الأساسي بيكون لها عايزينها لما بتبتدي تتفاعل زي ما أنا قلت قبل كده الرحمة الشفقة حب الخير الصبر كل الملكات الجميلة اللي ربنا تبارك وتعالى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدعونا إليها آه الكاظمين الغيظ وما إلى ولا و و و كل الصفات الجميلة الإنفاق في سبيل الله كل مكارم الأخلاق اللي وصفها لنا الحبيب عليه الصلاة والسلام واللي وصفت في كتاب الله تبارك وتعالى زائد الإيمان والعمل الصالح بمنهج الله هيوصلنا لإيه؟ هيوصلنا لتقوى الله اللي تؤدي للانقياد لإرادة الله وإيه هو الانقياد؟ الانقياد هو عبارة عن العمل الدائم في سبيل الله ابتغاء مرضاته وازاي يبقى بمعنى لما انا بعمل العمل لما مكارم الاخلاق بتتفاعل بقى مع منهج الله نشوف في حركه دايمه في تكوين الشخصيه حركه دايمه في خلق ابعاد شخصيه جديده وفي كل مرحله بيكون لها صفتها وبيكون لها طعمها وبيكون لها لونها ولها كل احتياجاتها بتتولد التقوى والتقوى اللي هي عبارة عن ايه التقوى هي عبارة عن خشية الله وخشية الله هي عبارة عن الحب اللي يدفعك تلقائي للعمل لإرضاء الله والخوف اللي يدفعك تلقائي لعدم الجرأة على معصية الله يبقى الاتنين بيتواجدوا الحب الكافي لدفعك لقدام والخوف الكافي لمنعك من انك تعدي حدود الله فتلاقي نفسك ماشي باقصى سرعه في الانقياد لاراده الله تبارك وتعالى ودي بيكون العمل الدائم من مميزات المرحلة دي هي العمل الدائم يبقى معناها اللي قام بالعمل لا يكتفي بهذا العمل أبدا ولكنه في حالة تطوير كاملة نشوف كده في سورة الأنعام ربنا بيصل هذه المرحلة إزاي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين كل شيء بيتم هو عملية أصبحت عملية متحركة بصفة مستمرة للعمل في سبيل الله والعمل من أجل الله تبارك وتعالى بس لإرضاء الله تبارك وتعالى في المرحلة دي اللي هي مرحلة الانقياد لإرادة الله نشوفها كده نشوف كده ربنا سبحانه وتعالى برضه بيدينا مثل من سلوكيات أحد الرسل الصالحين سيدنا إبراهيم رضوان الله عليه لما بنيجي للمرحلة وإذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين هل يا ترى الإسلام هنا هو إسلام اعتراف أو إسلام معرفة بالله سبحانه وتعالى طب ما سيدنا إبراهيم ده هو من وهو صغير كان بيستخدم عقله في ان هو يختبر كل ما يعبد كان الناس بتعبد التماثيل وتحداهم وتحداها واثبت الفشل كانت الناس بتعبد الملوك وبرضه تحداهم واثبت فشلهم وكانت الناس بتعبد الكواكب وتحداها واثبت فشلها ووصل لمرحله ان لم يهديني ربي يعني أنا بطلب من الله تبارك وتعالى أنا أعرف إن الله موجود وأتمنى إنه يهديني فربنا سبحانه وتعالى هداه لكنه هو هنا وإذ قال له ربه أسلم يبقى إحنا عايزين ناخد الإسلام ده بمعنى أو بمنطلق الإنقياد الإنقياد معناها العمل بغير تفكير بيجي لك الامر تنفذ في الحال مش هتقول ده هيكلفني ايه طب خليني اجل او ان انا مش فاضي او احطه على آه لستة الاولويات بتاعتي بحيث ان هو اول ما ابتدي آه اعمل او لا ده هيكلفني قد ايه ولا يمكن ده يزعل الناس من ولا قال له ربه اسلم قال أسلمت لرب العالمين ونلاقي برضو الحالة دي موصوفة في نهاية سورة البقرة لما ربنا بيقول لنا إيه قالوا سمعنا وأطعنا ما فيش حاجة ما بين سمعنا وأطعنا السمع والطاعة أصبحت اندمجوا الاتنين مع بعض وأصبحوا علامة من علامات وميزة من مميزات الشخصية الإسلامية اللي ربنا تبارك وتعالى أراد إنها تنتج من استعمال منهجه في, في بالنسبة لبني آدم يبقى هنا نشوف بقى دورة الحياة هنا بدأت إزاي الحياة هنا بدأت بحب النفس والرغبة في الخلود وانتهينا بايه لما يدور مع المنهج لما هذه الفطره تدور مع المنهج انتهت بحب الله والرغبه في لقاء الله والرغبه في رضاء الله يبقى بدا بدات بحب النفس وانتهت بحب الله بدات بالسعي لإرضاء النفس وانتهت بالسعي لإرضاء الله بدأت بالرغبة في الخلود في الحياة الدنيا وانتهت بالشوق للقاء الله تبارك وتعالى وما عند الله خير وابقى تغيرت النفس تغير كامل وتولدت شخصيه كامله وبالتالي كل اولوياتها اختلفت كل اهتماماتها اختلفت ما يغضبها اختلف وما يرضيها اختلف وحتى ما تعتبر مصالحها اختلف في المرحله ديت او في النقطه ديت اتمنى على الله سبحانه وتعالى ان احنا آه يعني ربنا يكرمنا ان شاء الله ونقوم نصلي ركعتين لله تبارك وتعالى بنية القبول ونطلب من الله سبحانه وتعالى الهداية وهنبص نلاقي ان معظم الكلام او معظم الافكار اللي هي آآ آآ ان شاء الله كانت يعني كان في حديث عنها دلوقتي ان احنا بس نبتدي نقرا سورة قاف لحد النهاية إن شاء الله وربنا تبارك وتعالى هيكرمنا بإذن الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وإن شاء الله إلى لقاء قريب إن شاء الله لتكملة هذا الموضوع وهيكون ما هي مفسدات مكارم الأخلاق أو عوائق بناء مفسدات مكارم الأخلاق في التسجيل القادم إن شاء الله باسمك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونستهديك ونتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته